أهلك عيلتك ولادك ما تكونش نسيهم ناوي تغير أول خطوة هتبدأ بيهم مين اللي بقلنا كل الناس بتروح وتيجي اسأل نفسك مين بيحبك حب حقيقي مين محتاجك مين بيحب انك تحتاجه عاش علشانك لما بيحزن انت علاجه خليك عيلتك وولادك ما تكونش نسيهم ناوي تغير اول خطوة هتبدأ فيهم
وأخيرا تنفست مهتاب السعداء حصلت على حريتها وخلعت زوجها بعد قضايا ومحاكم لعدة سنوات لم ينقذها الخلع لا أنقذها كما تقول ولكن على الجانب الآخر بنجد الرجال سائرين متمردين على لقب المخلوع ماذا فعل الخلع في الناس؟ هل أدى مهمته بالفعل في إنقاذ الكثيرات من الزوجات من عند بعض الأزواج؟ أم هي أصبحت بالفعل لعبة في يد المرأة تخلع من تشاء وقت ما تشاء دكتور عبلة النهاردة بالمودة والرحمة بنستكمل هذه الرحلة وتوقفنا عند مطلقات صغيرات وحالات الطلاق المبكر وصلنا في حلقتنا النهاردة للخلع وناس كتير قالت فعلا كلمة الخلع وسنينه لأن قلبت موازين بيوت كتيرة جدا والرجال كمان بقوا مستائين جدا من اللي بيحصل خد له لقب ما كانش بياخد لقب زي ما هي بتاخد مسكينه يعني في سؤال دايما يعني يعني اسمه الراجل المخلوع ها؟
احنا احنا عايزين ن- ن- يعني نترفق شويه وبنقول ليه ليه الاسلام شرع الخلع؟
بسم الله الرحمن الرحيم ده قمه العدل ده قمه المساواه اذا اذا كان الرجل بيده الطلاق فللمراه الحق في ان تخلع ان كان الحياه مستحيله مع هذا الرجل ياما آه يعني حصل نوع من الغمض والإغفال لل- للخلع سنين تفضل طالبة الست رافعة قضية عشان تتطلق وتفضل في المحاكم بالعشر سنين بأكتر والمهم وشوية ويراجعها ويسيبها و- ويتلاعب بيها ما يطلقهاش أو يتركها ويذرها كالمعلقة ويعني أنا مش عارفة إزاي أغفلوا هذه الحقيقة منذ أمد لكن ما شاء الله الابحاث المعاصره والعمل الجاد والبحث في كنوز الشريعه وجدت ان وجدنا ان الخلع دواء ما لا دواء له ان تعسف الرجل في استعمال حقه نعم.
فللمراه ان تطلب الخلع آه، فرضنا او اكدنا ان الخلع بالفعل اصبح طوق نجاه مم.
لل- التي تريد آه، ان تطلق و- وفي عنت وفي عنده من الزوج. هل هناك ضوابط لهذا الخلع ولا مفتوح؟
انا عايزه اقول لك حاجه على فكره غريبه جدا مم.
لا زالت نسبة الطلاق التي بيد الرجل المفترض أنه القوام أكبر ألف مرة من الخلع نعم.
يعني احنا تصورنا أنا كان ليا كتاب في الخلع د- الدواء ما لا دواء له وده كان الحمد لله اللي استعانوا بيه في استصدار هذا القانون الشاهد آه تصورنا ان هيبقى في مثلا 100 ألف قضية خلع على الأقل مم.
عارفة كم قضية خلع؟ من خمس ل 6000 يعني هنقول فات 3 4 سنين او 6000 قضيه خلع نعم.
ولم يحكم فيها كلها كمان مم.
وفي لان الست يا بنتي الست بتحب بيتها الست ب- زي المثل اللي احنا عارفينه بتعشش مم.
ال- الست مهما حصل تكره انها آه، آه، تبقى رافضه يعني ما- تبقى بعيد عن بيتها وعن عيالها جميل آه.
حضرتك بتتكلمي عن امثال يعني موجودة وبكثرة موجودة وبكثرة مم.
زي ما بقول لك اللي بيخلعوا دول طبقة معينة مم.
أو يعني شخصيات معينة لاقت ما لاقت من هوان مع ان لما تيجي تسمعي مثلا آه، يعني سبب هذه آه، او سبب هذا الحكم الشرعي ان امراه ثابت بن قيس ذهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودي روايه ابن عباس وقالت لا اعيب عليه في دين ولا خلق ولكني اكره الكفر في الاسلام فقال لها هل تردين عليه حديقته قالت نعم وكان قد أمهرها حديقة ده حديقة وهر أم قال له يا فلان تعالى آه تعالي ردي إليه الحديقة وأنت طلقها تطليقة مم.
وخلاص في رواية تانية للربيع بنت معوذ بتقول العكس ان ان جميلة زوجها ضربها وكسر دراعها مم.
فأخوها اشتكى للرسول صلى الله عليه وسلم فالمهم قال له طب رجع لها حديقتها يعني القصتين آه، فيهم خوف ألا- ان تخرج الك- الكرهه ما تعمرش مم.
فاكره فاكره المثل اللي عندنا ده الكرهه عمرها ما تعمر مم.
وبعدين ما معنى حياة عايشين فيها اتنين مش طايقين بعض يعني خدي بالك مم.
واحدة بتكره عمل البدع ومفيش فايدة ده إذا كن إذا نفترض إنه راجل يعني ممتاز جدا وهي سيئة مع إن في حديث لعن الله كل زواق مطلاق نعم.
وحديث آخر تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن طب هك- كيف يعني او لماذا شبهت المختلعه بالمنافقه؟
اه لان يعني هي المفروض انها لها ح- طريق واحد لها زوجها فاذا كان هناك بقى معايير اخرى في حياتها ما فيش شك انها كده غضيبه وب- يعني بتغضب ربها اذا كانت طبعا لها مثلا لا قدر الله بتعمل كده عشان حاجه تانية في دماغها او شيء من هذا القبيل نعم.
فده انا بس هكمل لك آه، الاجراءات المضاده لمنع الخلع والطلاق وكل هذه الصور نعم.
جعل الطلاق على ثلاث مراحل برضو لابد ان يكون هناك تناصح بالنسبه للراغبه في الطلاق في او في الطلاق الخلع والخلع.
مع ما ي- يعني اصلا ممكن ترفع امرها القضاء وتطلب نعم.
الخلع وتطلب الطلاق من القاضي نعم.
اذا ما فيش بتخلع خلاص بت- بتتنازل عن حقها بتتنازل عن مهرها آه، و- وبتخلع مم.
وبتمشي آه، وضع آه، اثار لل- للخلع او الطلاق اثار ماديه واثار ك- ممكن ت- يعني تاثر تاثير كبير بالنسبه للطلاق وضع اشياء كثيره جدا مثلا آه، لا يقع طلاق المكره مم.
لا يقع طلاق السكران لا يقع طلاق الغضبان كل ده خوف على البيت نعم.
كل ده حماية للبيت ده قال لك حاجة تانية في حاجة اسمها طلاق سني وطلاق بدعي مم.
الطلاق السني هو إذا طلقها في الدورة أو في طهر التقى بها نعم.
في فيه لا يعني الفقهاء اختلفوا في هذه القضية نعم.
ابن حزم الظاهري وابن قيم الجوزية وأنا بعتبر إن دي ده فعلا يعني رأي قوي جدا وباخد بيه إنه لا يقع الطلاق في حال الحيض نعم.
لانه إيه يعني المفروض ان هو لا- تستقبل دورتها نعم.
لكن ما- فطلقوهن لعدتهن لبدايه استقبال الدوره هل دي هل دي م- مراعاة كل دي للحالة إجراءات النفسية؟
مضادة، هل دي- إجراءات هل دي مضادة.
للحالة النفسية اللي بتمر بيها اه طبعا ال- طبعا ال- الزوجة في مفيش هذه شك من الدو- عصبية الدوره واضطراب نفسي.
بتاثر ع- وبعدين عبال بقى الفتره دي ما تخلص آه وضع الاشهاد على عقد الزواج صحيح ناس بتقول بعض الفقه- الفقهاء بيقولوا ده لل- لل- للندب وليس الوجوب وان نعم.
كنت ارى انه للوجوب للوجوب للوجوب نعم.
آه، هتلاقي آه، يعني كل هذه الضوابط عشان نحافظ على البيت عشان نلم البيت ده مش بس كده قال له لابد ان يكون هناك آه، مرحلة سرية ومرحلة جهرية نعم.
مرحلة سرية بينه وبينها يعني بالوعظ يقول لها طب ليه انت مش طايقه بيتك ليه طب نعمل كذا طب نقول كذا او شايف انها ناشز في كل امورها مثلا اذا كان منه اذا كان اذا كان منها اذا كان منه هي نعم.
توعظه برضه مش نعم.
هو بس اللي يعظها عشان طب تبقى كيف فاهمين كيف تشعر المرأة م- انها ناشز او غير ناشز؟ يعني في هناك نساء كثيرات عايشين ما يعرفوش هم ناشز ولا لا، ايه هي التصرفات التي يعني تثبت انها ناشز؟ ما لازم اعرف الناس.
واحده لا تطيع زوجها ابدا نعم.
واحدة لا تعمل يعني بما يمليه عليها قد ما يطلبه الشرع منها نعم.
تبقى دي ايه يعني نعم.
واحده يعني زوجها يدعوها ترفضه آه، قال لنا لعن الله المسوفات التي اذا دعاها زوجها تقول سوف حتى تغلبه عينها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كل هذه الامور طبعا نوع من النشوذ اذا كان الرجل سوي نعم.
خدوا حضرتك- بالكم ما حضرتك بيأمرهاش بالمستحيل ما بيقولهاش تعالي اقعدي مع اصحابي نعم.
ما بيقولهاش تعالي مش عارف اعمل إيه. اذا كان الرجل في- على قدر من السواء النفسي وبعدين وضع مراحل مرحله سريه ومرحله جهريه نعم.
زي ما قلت الوعظ مم.
والهجر مم.
الهجر ده اذا كانت ايه بتحبه انما واحده كارهه هتقول له بركه مم.
سلامة مم.
وكمان الهجر في المضجع على مراحل يعني المرحلة الأولى يترك لقائها نعم لكن لا يترك فراشه المرحلة الثانية يترك فراشه لكن لا يطلق لا يترك غرفة نومه مم.
المرحلة الثالثة يترك كذا وكذا وغرفة نومه ينام في الصالة وينام في أي حتة تانية نعم يعني كل ده تدريب تأديب هادئ مم.
فهي عارفه هي ليه- ب- ايه يعني التأديب في هذه القضيه؟
نعم.
هي سلاحها دايما سلاح الأ- المراه دايما الانوثه فتقول لك الله ده انا ده انا السلاح ده باظ ده مش نافع مم.
لا لا ده انا يبقى في اخطاء معينه يظهر ان انا لازم أ- اراجع نفسي تاني انت واخده بالك؟
مم.
فكل هذه المراحل نعم.
وللأسف آه، ورغم هذا بنلاقي بيتم الطلاق من غير ما بتمر ولا بقى المرحلة الجهرية بقى مم.
بنلاقي حكم من أهلها نعم.
وحكم من أهله ويبتدوا يشوفوا بس لازم يكون في نيتهم إيه مم، الإصلاح.
الإصلاح نعم إن نعم.
يريد إصلاحا نعم مش جايين عشان يخربوها مم.
بس حضرتك دلوقتي وضعتي مراحل كثيرة جدا أنا أرى بالفعل أن كل هذه المراحل سواء من قبل الرجل أو من قبل المرأة مم.
فرصة ليهم قبل ما هو يقرر أن هو يقوم بتطليقها ده في حالة الطلاق أيوة.
أو تكون في قبل حالة حالة- قبل هي ما تطلب الخلع آه هل احنا يعني نراجع كده آه، يعني سريعا حضرتك قلتي بال- بالسر اللي هو النصح بالسر وبعدين بالجهر السر اللي حضرتك قلتي سواء الهجر بانواعه طبعا آه، لا الوعظ ولا والهجر.
يجوز للمراه الوعظ إن هي- كمان يعني الوعظ إيه؟
مم.
الوعظ بطريقه يعني نعم.
ما هوش مدرس ولا هوش انا قلت لك يا بنت 60 في 70 لا لا لا لا مفيش الكلام ده مم.
لا بس قول لها قول لها الحلال بين والحرام بين نعم.
وبس
يعني اعتقد ان هنا في مراحل وانا شايفه ان دي مقدمات جميله جدا ولازم كل واحده فينا تاخد فرصتها في ان هي يعني تضع هذه المراحل شيئا فشيئا حتى يبقى في تقوى الله يعني حتى لما تطلب الله الخلع يفتح عليك مم.
عشان في الاخر ما تبقاش قدام ربها وبعدين قدام اولادها نعم يعني حرام عليكي انت خربتي البيت يا امي ما كانش المفروض يعني تتعجلي كنت استحملي كنت اصبري وده اللي بيحصل كتير نعم.
قوي لما نعم.
الاولاد بتكبر بتحاسب الام اكيد انها فكرت في نفسها قبل ما تفكر في اولادها هنتوقف آه، عند هذه النقطة وأعتقد دي يعني لابد لنا إن احنا نكون بالفعل ركزنا قوي مع دكتور عبد من خلال هذه المراحل آه، هنتوقف عند سؤال أهم في بعض الرجال بيكرهوا الزوجات على إن هم يتنازلوا عن حقهم أمام الطلاق نواصل معا الحديث حول هذا الموضوع وهذا السؤال بالتحديد ماذا عن بعض الرجال الذي الذين يكرهوا زوجاتهم على التنازل عن حقهن مقابل الطلاق ترعب طبعا هذا لا يجوز وجه فيه امر لا تعضلوهن لان هذا نوع من العضل ان هو يدفعها دفع انها ت... ت... يعني آه، تخلع نعم وهي ممكن ترفع امرها القضاء او ترفع قضيه على هذا الزوج وتتطلق ب- وتاخد حقوقها كلها اذا كان يعني هناك آه، خطا او في آه، يعني بعض الامور تتعلق بهذا الزوج حضرتك قلتي ان احنا يعني تهاونا في امور ديننا تهاونا في فهم ديننا أيوة.
فازاي الرجل يشعر يعني برجولته والق- والقوامة اللي هو طول النهار بيقول عليها وأمام هذا الرفض من قبل الزوجة إنها تعيش معاه وإن هو كمان يكرهها إن هي تتنازل عن حقها لا ده بالعكس ده من الرجوله ان هو واحده كارهه يسيبها ما هو ما هو ده آه، انا هحكي لك حكايه من ضمن المشاكل برضو عشان د- يعني نخرج من المود الموجع ده آه، صحيح انا برفض رفض تام الطلاق وبخليه في اخر الليسته برفض الخلع وبخليه في اخر ال- الحلول لكن لما تشوفي واحدة اتجوزت آه، واجبرها انها تقعد في البيت مع ان كان مركزها كبير جدا فحبت وعاشت وراها اللي ما حد شافه خلفت على مدى ال- ال- السنين خلفت ثلاث اولاد المهم قهر فوق الوصف وخد فلوسها وبهدلها وعمل فيها كل حاجه والاهل عايزه تطلق ما عندناش بنت تتطلق ما عندناش لحد ما كبرت والاثنين كبروا والعيال اتجوزوا وهي في حاله اكتئاب شديد الح- القضيه دي خطيره جدا نعم.
آه، ففي يوم الراجل وقع من طوله طبعا هو راعبهم على طول وضايق مضايقها وهي خلاص هي عايشه في صوره زي بتقول أنا زي ال- تمثال الشمع نعم بعمل خدمات مع ان كل مرض نعم.
المهم وقع جابوا الدكتور فقال لها لا ده جاله شلل رباعي ومش هيقوم عارفه عملت ايه بخلاصة الكبت والله هقول لكم بس ما تضحكوش بخلاصة القهر اللي عاشته ال 30 سنة راحت عفوا قلع الحذاء وتفضل تضرب تضرب فيه وتعيط وتقول له سامحني هي الست اللي بعتلي المشكلة تقول له نعم.
اعمل ايه نعم.
بضربه بالايام السوداء اللي شفتها وهو مريض وهو مريض ما هو ما دي صور القهر نعم.
والقمع مم.
آه، اللي عاشتها ودي كانت النتيجه طب ما لو في من البدايه بقى وكانت خلعت هي كان كانت الراجل خلعت ده افضل من إنها كان تاخد الراجل هذا ما الاسم.
لقاش وتب- ت- كل وتبع تبكي وتاني يوم الصبح تفتكر اللي حصلها تروح قايمه ضرباه العلقه وهو لا حول له ولا قوه يعني صعب لا لا أشد- لا والله شديدة، العظيم لا زي ما شديدة.
بحكي لك زي ما بحكي لك انا يمكن قلتها في قلبي معاك نعم.
لان مجرد ما جات لي قلتها هل تتخيلي ان ممكن القهر يوصلها لو كان في خلع ساعتها مش نعم.
كانت خلعت وارتاحت مم، مم، يعني فيعني عشان جاء كده دواء فعلا لبعض عشان كده الحالات هو دواء في كثير من الحالات في كثير من اه الخلع هل هو يعني فسخ ام طلاق؟
آه، الفقهاء اختلفوا في هذه الجزئية فقالوا هو فسخ لأنه لو كان اللي قال الفسخ الإمام الشافعي واللي قال طلاق الإمام مالك مم.
واللي قال بحسب نيته الإمام أحمد بن حنبل مم.
إنما هو فسخ لأنه لو لو قلنا إنه طلاق يبقى معناها إن في القرآن الكريم ذكر أربع حالات مش ثلاثة نعم لكن لا جناح عليهما فيما افتدت به هتبقى تان- هتبقى ايه كانها طلقه او طلقه رابعه وده غير جائز غير مم.
الطلاق مرتين فامساك بالمعروف او تسريح باحسان نعم ف... فعشان كده آه، الراي لانه فسخ هو الاولى وفي الحاله دي بقى ما بينظرش طلقها لعدتها ولا مش لعدتها طب- و...
طب أنا- أنا عايزة العده أرجع- عايزة أرجع تاني لزوجي، هعمل نعم.
إيه؟ عايزة العده ارجع بعد ما خلعته ها.
حصلت مشاكل جامده جدا وبدون- بعقد ومهر جديدين آه هي دي بائنة بينونة صغرى مم.
إذا طلقها على مال اسمه الإبراء والمال ده إيه؟ اللي هو اداهولها ايوه أو آه، حسب ما يتفقوا مم.
ما في واحدة بتقول خلعته على عقاص شع- شعري مم.
يعني كده جمعت شعرها وضفرتها وخدها من كتر ما هي ف يعني لابد أن نقدر الحالات التي تصل إليها المرأة آه، إذا كان هناك تعسف من الرجل في استعمال حقه أو إذا كان هناك ظلم مم.
واحد ظالم مم.
مش عارفة تخلص منه نعم واحد ظالمها واحد قاهرها واحد مأذيها فما فيش شك ان الخلع احيانا يكون هو الدواء الذي لا دواء معه ولا دواء بعده أم، الخلع طبعا اكيد شيء آه، حديث بالنسبه لمجتمعاتنا يعني بعد تطبيقه هو موجود وحضرتك قلتي يعني آه يعني منذ ايام النبي عليه الصلاه والسلام طبعاً.
ولكن احنا ما فعلناهوش قانونا الا مؤخرا وبالتالي الاسئله كلها يعني هو على بتتوالى فكره هو كان بيتم نعم بس عن طريق المحكمه نعم اضيق عن- الحدود اه وبعدين لان هناك من الفقهاء برضو من وجع له اسباب نعم يعني في ناس قالت لك ايه آه لا يجوز الخلع الا اذا كان يعني هناك تلبس بالزنا والعياذ بالله نعم.
في ناس قالت لا لا يجوز الخلع الا اذا كانت كارهه في ناس قالت لا يجوز الخلع اذا كانت حياتها طيبه وما فيش حاجه بينهم وحشه يعني مم.
فلي وفي ناس قالت لا يجوز الخلع الا بامر القاضي نعم.
لكن هناك اجماع من الفقهاء على جواز الخلع الوحيد الذي رفض الخلع مم.
آه، آه، اللي هو بكر المزني نعم.
وده طبعا يعني لا يقف رأيه أمام هذه الآراء و وأمام هذه واستدل الحالات التي بالمبتدعات هن المنافقات نعم.
وزي ما بقول لك أمام الحالات التي تستدعي مم.
آه، يعني سرعة البث في مثل هذه الأمور معلش هطول عليك شويه ما هي الحالات اللي تستدعي من وجهة نظرك كأم ك يعني كفقيهة يعني وجهة نظرك ايه الحالات بالفعل تستدعي الخلع؟
لا دي حاجات كتير قوي مم.
في حاجات ما اقدرش اوصفها كارهه نعم
مفيش الكيمياء باظت بينهم مم.
الكيمياء مستحيله نعم.
حاولت مفيش ال- ال- ما هماش على خط واحد ابدا هل البخل هل العصبية هل هل آه، في امور لها حلول نعم.
دي من ضمنها يعني اسباب مجتمعه مش سبب واحد يعني في حاجات ممكن تخ- تعدي مم.
لكن في اسباب بتخلي الست تعيسه تعاسه ملهاش حل نعم ما- يعني حتى يعني آه، ضناها مم.
في اللحظه دي ب- ب- الابتلاء اللي هي فيه اقوى طب لماذا لماذا اصبح الخلع لعبه في يد المراه وكما قرانا في الصحف والمجلات حالات فعلا تخلي الواحد يضحك واحده خلعت زوجها عشان ما جابلهاش تفاح واحده خلعت زوجها علشان ما خرجهاش في المكان الفلاني عايزة وده كده.
في الجرايد فعلا وانا قريتها بنفسي ومش هقول ان انا سمعت فهل اصبحت لعبه هذه الطريقه او هذا الطوق وطوق ما هي النجاة؟
عشان كده بقى انا افضل دايما ان يكون هذا الامر بيد القاضي نعم حتى لا نتعرض للعبث واذا وجد اسباب وجيهه نعم
فاهلا ومرحبا مم.
اذا وجد هذه الاسباب اللي ملهاش معنى ولا طعم مم.
انا ع- طبعا بيرفض وبعدين انا بقول حاجه بقى لازم هنا بندخل آه، عنصر مهم جدا هو ال- ال- انا سميتها قبل كده فقيه الاسره نعم لازم يكون في جنب دار الافتاء في دار تهتم ب- ب- باحوال اولادنا ونسائنا وبناتنا و- مم.
وتعرف تعداد الاسره وتعرف كم حاله طلاق وكم حاله زواج مم.
مهم جدا اذا كنا بنقول على نفسنا مجتمع يعني ب- ينشد الكمال آه، وال- و- وينشد ال- ان ننفذ مم.
ونطبق الاسلام صح مم.
لازم يكون ده فالزوجه اللي بت- اللي بالشكل ده مم.
فالقاضي يحولها على هذه المسؤولة هذه الفقيهة مم.
وهي بقى تقول يا كي جماعة يحاول معها مرة ومرات يعني ده كلام ما ينفعش ده مش نعم، عارف.
نعم.
أجمل حاجة نسمع حديث حضرة النبي عليه صلى الصلاة الله عليه وسلم ألا أدلكم على نسائكم من أهل الجنة قال الودود الولود التي إذا آه، أغضبت أو أغضبها زوجها مم.
تقول هذه ناصيتي بيدك نعم.
لن أذق غمضا حتى ترضى شوف بقى الست الحلوة المبتسمة في وش جوزها اللي ما, ما تنامش إلا لما تبقى مهما حصل الابتسامة تمحي كل حاجة حسبة لله نعم.
وعشان تبقى من أهل الجنة نعم لكن لا تقولي لي خلع ولا تقولي لي طلاق إذا كنا احنا الاثنين عايشين رحلة صغيرة والقطار سير بينا نعم.
لحد المحطة الحقيقية اللي هنقابل ربنا بيها نعم.
يا ترى رحلة حياتي اللي مرت عملت حاجة تغضبك يا رب أذيت جرحت إنسان بدون ذنب سواء ما راجل هي أو لو صبرت على زبدة جوزها بعد ما مو- يعني بعد ما ما ما احنا ما- ما بقولش الصبر المستحيل نعم عمري ما اقول الصبر المستحيل نعم.
لكن إن- اذا كان اشياء بسيطه ممكن قوي تتداوى انما القهر اللي كانت فيه الست كان غير عادي هو طبعا ال- الحديث وانا يعني كنت اتمنى يكون ختامه مسك فعلا بالكلام ده لكن لدي يعني بعض الاسئله ويا رب الحق اقولها آم، هل لل- لل- التي خلعت زوجها ليها عده وهل الزوج ليه عده؟
آه طبعا هي لها عده مم.
لها عده طلقه وال- على اساس ان هو فسخ ش- اللي هي زي ما احنا اتفقنا.
آه حيضه واحده يعني نعم.
دوره مره واحده فقط فقط نعم آه بالنسبه للرجل في الطلاق له عده مم.
امتى اذا طلق آه اذا كان عايز يتجوز الخمسه مم.
او اذا كان متجوز آه، واحده وعايز يتجوز اختها يطلقها وعايز يتجوز أخ- اختها ففي الحاله دي لابد ان تنتهي عدتها سواء مم.
خلع بقى او طلاق نعم اما بالنسبه بقى لل... لل- للمخلوع الراجل المخلوع معلش ده انا اسفه فيلم انا يا بقول ده فيلم الراجل انا المخلوع.
بقول يعني هل دي برضه عده ولا حضرتك ما انا قلت لك اهو يبقى بين نفس نفس الحدود.
الطلاق اه, نفس- آه هي قصة هي الطلاق.
لأن بدل الثانيه ثلاث ثلاث حيضات يبقى حيضه واحده يعني يبقى آه، لينا آه، نقطه هامه جدا اعتقد مصير الاولاد في الخلع انا بشوف امثال نفس آه، الحدوتة.
كثيره بس جدا في حاجه بقى نعم تانية زيادة الأولاد مش هينسوا لها إن أنت يعني أبونا كان متمسك بينا انت اللي رميتينا او العكس وهنلاقي اولاد ما هي دي تانيين.
بقى لو كان في الطلاق لكن نعم.
بتقولي في الخلع نعم.
بس في الخلع اكتر في الخلع ده لان هنلاقي معناها ان هي البنات لم اصل المفترض يعني بي بي بيساندوا امهاتهم وكويس يا ماما انك عملتي كده أخ- اخيرا خلصنا الكلام ده احنا بنسمعه ده واقع يبقى الحقيقي يبقى خلصنا.
اذا فعلا كانت الحياه صعبه يا اخوانا نعم.
يبقى الح- بدل ما يبقى مصيره في الاخر زي الراجل الغلبان طيب اللي لو الاطفال أخطأنا توديه دار مصير مسنين.
ال- ال- ال- المطلقه يعني آه، في مصير الحضانة مصيرهم نفس- نفس الحدوته المصير نفس الحدوته احنا طبعا عايزين رساله بتهمسي للتي خلعت زوجها والمخلوع المخلوع آه.
ده معنى جديد قوي الراجل هيزعل على فكره والله والله يعني هو ده اللي موجود يعني هو في مصطلح اللغه هي العربيه فضلت الان الست اسمها المطلقه ودي مطلقه ويا عيني ما حدش يقول لها انت فين وما نعم.
تتجوزتي ومش عارف- فالراجل خد له نصيب اخر بقى اسمه المخلوع نعم.
انما عايزه اقول حاجه الزمن بيدوب ونسال الله الهدايه وقبل ما ناخد هذا القرار نبص لاولادنا واذا كان في احتماليه للحياه واذا كان في قدره على المعايشه يا ريتنا نتعايش وربنا يسعدكم واذا عرفنا اخطائنا وقدرنا نرجع تاني نرجع تاني ان شاء الله هنرجع تاني وبالموده والرحمه سنبقى باذن الله يعني على سطح هذه الارض ونتمنى السعاده والموده والرحمه تبقى دائما بيننا شكرا والى اللقاء أهلك عيلتك ولادك ما تكونش نسيهم ناوي تغير أول خطوة هتبدأ بيهم مين اللي بقلنا كل الناس بتروح وتيجي اسأل نفسك مين بيحبك حب حقيقي مين محتاجك مين بيحب انك تحتاجه عاش علشانك لما بيحزن انت علاجه خليك عيلتك وولادك ما تكونش نسيهم ناوي تغير اول خطوه هتبدا فيهم
هل المنفق هو اللي يعني بيبقى بالفعل قوام مطلق الرجال قوامون على مطلق النساء يعني مش شرط في البيت بس مم.
في اي مكان من اين اتى هذا الفكر المغلوط تزيت العاده بالعباده تنازل عن دور من دوره على اساس ان القوام هي الصرف تبقى قوامته منقوصه تلقائيا يعني الرجل الذي لا يعمل ايوه ب- ب- بتسقط عنه القوام ما ما اقدرش اقول تسقط من